هيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله إخوتي ما زلنا في منزلة البصيرة التي هي تخلصك من الحيرة وذكرنا أن البصيرة على ثلاثة مراتب نحن نقف الآن في المرتبة الثانية أن تعلم في هداية الحق أو أن ترى البصيرة أن ترى أن ترى في هداية الحق وإضلاله إصابة العدل وفي تلوين أقسامه رعاية البر آه هداية الحق وإضلاله هداية الحق وإضلاله الله جل جلاله يهدي من يشاء رحمة منه وفضلا ويضل من يشاء حكمة منه وعدلا صاحب البصيرة البصيرة رؤية القلب حين يرى فلانا اهتدى وفلانا ضل يرى إصابة العدل وفي تلوين أقسام الهداية هذا اهتدى بمرض وهذا اهتدى بآية وهذا اهتدى بنعمة وهذا اهتدى بلطف وهذا اهتدى بموت قريب أو صاحب في تلوين أقسام الهداية رعاية البر بر الله بعبده أن يبر الله بعبد أن يبر الله عبده إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم أنه هو البر الرحيم ثم ذكرنا مراتب الهداية عشرة المرتبة الأولى تكليم الله سيدنا موسى أتى نارا فوجدها نورا كلمه الله يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وت... وأقم الصلاة لذكري هداية هداه الله وهذه لم تكن إلا لموسى المرتبة الثانية مرتبة الوحي المختص بالأنبياء هداية الأنبياء قال الله عز وجل وما كنت تتلو من, ك... من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان فهذه هداية هداية الوحي المختص بالأنبياء كل الأنبياء هداهم الله عز وجل لهذا الوحي المرتبة الثالثة إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري جبريل عليه السلام رسول وحي السماء ينزل على الأنبياء يبلغهم وحي الله المرتبة الرابعة مرتبة التحديث قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم زيد النبي صلى, صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنه كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر عمر محدث ملهم قال يا رسول الله إنه يدخل عليك البر والفاجر حجب نسائك فنزلت آية الحجاب قال يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى في أسرى بدر محدث ملهم عمر رضي الله عنه المرتبة الخامسة مرتبة الإفهام قلنا أن الإشكال الأكبر وخصوصا سبحان الله دي مش عايز أقول في هذا الزمان عايز, عايز أقول في هذه الأيام مشكلة الفهم اتكلمنا بقى على مشكلة الفهم كتير وقلنا ان اكبر مشكلة ان واحد يفكر ان هو بيفهم وهو ما بيفهمش الجهل المركب انه جاهل ويجهل انه جاهل فيتعالم هي دي ان واحد تلاقيه بيتزاكى وهو غبي ما بيفهمش يدعي الفهم ويفكر انه بيفهم انا قلت البع... لبعضهم يا ابني انت ما بتفهمش بلاش تشور على حد اذا كنت انت ما بتفهمش لنفسك يبقى ازاي تستشار وتشير وانت اصلا ما بتحسنش الاختيار انت مش فاهم هي دي الاشكال الكبير انه يبقى مش فاهم عشان كده الفهم ده مرتبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه بل في رواية يفهمه من يريد الله به خيرا يفهمه ان ربنا يخليه يفهم الفهم ده هبة ففهمناها سليمان هبه يهبها الله لمن يشاء ان ربنا يفهم من يريد به الخير من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قال ابن حجر في شرح الحديث في فتح الباري شرح صحيح البخاري قال وبمفهوم المخالفة أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا فخير عظيم ان يبقى الإنسان بيفهم والخير العظيم ان يبقى فهمه هذا في الدين ولخدمة الشرع ما يتخذش فهمه ده وسيلة لإضلال الناس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الإنسان يبقوا أعلى ذكاء وفهم بيستغل لحرب الدين ولإضلال الناس لسه بقول في خطبة امبارح الحديث اللي احنا هن... لازم نعمله ان شاء الله باذن الله تعالى ان سورين الرسول صلى الله عليه وسلم قال ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران الشاهد اللي انا بس عايز اسوقه الان ان داع ان داعيا على راس الصراط يقول يا ايها الناس استقيموا ولا تعوجوا قلت ان في ناس يبغونها عوجا قال الله الا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل عن سبيل الله ويبغونها عوجا يبغونها عوجا هم عايزينها عوجا عايزين التم الدنيا تمشي بالعوج مش بالعدل مش مستقيمه عايزين يلفوا ويدوروا وهناك بعض الناس دي هوايه ومزاج عنده ان لو حتى الامور تيجي صح هو يحب يعملها غلط حتى لو تيجي بالحق هو يحب يجيبها بالباطل في ناس كده كنت الحديث اللي هقوله وبعد الصلاة على النبي نسيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان كل منافق عليم اللسان يبقى منافق يا دي يا محسن أنا مش عارف أنت اسمك إيه ها ويبقى لسانه بينقط سم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم قال سبحانه وتعالى وإن يقولوا تسمع لقولهم هو ده الخطر الشديد ان يبقى صاحب فهم ولكن في الباطل وفي الإضلال يبدأ يحور الآيات ويجتزئ الأحاديث ويتلون في دين الله ويضل الناس بعلم قال الله أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله الشاهد مرتبة الإفهام المرتبة الخامسة المرتبة السادسة مرتبة البيان العام هداية عامة زي ما ضربنا لها مثال ان انت واقف على طريق بتسأل الطريق منين قال لك كده دي هداية بيان عام كده اذا استقبلت الهداية العامة دي بالشكر والاعتراف بالنعمة يبقى المرتبة اللي بعديها مرتبة السبعة مرتبة البيان الخاص جزاك الله خيرا متشكرين والله يعني ربنا كرمنا بيك ولولا ان انت دلتنا كان الواحد تاه ايام في الحتة دي يقول لك طب خلي بالك طب انا هركب معاك اوصلك الحتة دي لان في ملف كده هيختصر لك نص الطريق ان شاء الله هي دي مرتبة البيان الخاص بعد الهداية العامة في هداية خاصة اللي قلنا فيها بقى منزلة المراد أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا بتنغيص الشهوات وسد مسالك العطب أدام الإنسان استقبل الهداية العامة الهداية العامة مش الهداية الخاصة اللي هي وهديناه النجدين أدي طريق الجنة وأدي طريق النار ها فأقبل على طريق الجنة والذين اهتدوا زادهم هدى يبقى في طريق الجنة ربنا يهديه الهداية الخاصة بالتوفيق لفعل الخيرات المرتبة الثامنة الثامنة مرتبة الإسماع إنه يبدأ يسمع وقلنا إن مرتبة الإسماع دي آه لا يا حاج محمد آه ده, ده عايزة شغل أكبر من كده ربنا يكرمك صلى الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه مرتبة الإسماع أيها الإخوة المرتبة الثامنة إن ربنا يخليه يسمع الحق يسمع اتكلمنا في مرتبة الإسماع على أنواع السماع بس وقفنا في مرتبة الإسماع على إن المعاصي بتصم إن السماع سماع القلب وإن المعاصي بتصم القلوب عن السماع قال سبحانه وتعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون فالسماع انك تسمع السماع المؤثر قال الله ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه سماع الفقه سماع الفهم سماع الادراك سماع التدبر سماع آه العلم والفهم هو ده السماع الحقيقي اللي بيوفق اليه من يراد هدايته سبحان الله اكتشفت حاجة جديدة اليومين اللي فاتوا ان ممكن اقول قصة او آية او حديث او موقف او تفسير او تدبر عشرات المرات في خلال الشهور ولا السنين اللي فاتت دي ونيجي نقول النهارده تاني واحد يقول وهو اللي سمع الكلام ده 20 30 مرة مني بس اول مرة اسمع الجملة دي ده رهيبة ده فات ربنا فتح لها قلبي بطريقة عجيبة قال لا انت سمعتهاش لا لا ما حصلش انت اول مره تقول يا ابني انا قلت الكلام ده قبل كده 20 مره اول مره تقولها والله هي اول مره تلمس قلبه كل اللي فات هي دي اراد الله ان يسمع قال سبحانه وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا قول يا لا اسمعهم يبقى ربنا بيسمع اللي فيه خير اللي يريد به خير مرتبة الإسماع المرتبة التاسعة مرتبة الإلهام قلنا في فرق بين البصيرة والفراسة والإلهام ثلاث مراتب ل آه، ل- للإدراك الغير حسي البصيرة فهم بعلم يبقى عنده بصيرة يرى ما لا يراه الناظرون احنا قلنا دايما كتير ان قضية اه الولد السن اربع سنين بتتكون من اربعة لستة من اربعة لاتناشر بتتكون عنده الخلفية المدركة اللي هي بنسميها قاعدة البيانات انه لما يشوف من من سن اربع سنين بقى هيبدا يشوف اللون ده اه ده احمر يشوف اللون ده اخضر يشوف واحد لابس كده اه يبقى جندي يبقى كده يبقى شرطي كده يبقى آه، ابي كده تبقى امي كده يبقى هنام كده يبقى رهين ال- ال- الخلفيه اللي هي آه، آه، بي- بيرتب عليها الفهم بعد كده فهم الاشياء طول عمره اللي احنا بنقول عليها قاعدة البيانات قلنا كده زي ما يكون عنده آه، زرار كمبيوتر هي ايه دي طيب هنقول بعدين دي ايه بس دلوقتي بنقول ايه آه، ال- ال keyboard بتاع الكمبيوتر آه، بتدوس على الزرار الفلاني الكمبيوتر عنده إز- اما تدوس على الزرار ده يعمل ايه يعمل كذا ديليت يعمل كذا آه، آه، انا برضو ايه خلينا نتكلم صح تدوس على الزرار الفلاني يعمل كذا هو نفس الشيء برضه عنده في دماغه انه لما يشوف كذا يعمل كذا يشوف نار يهرب يشوف هي دي ال- الحاسه المدركه في الانسان ترتيب التصورات دي الب... اللي هي بعد كده بتبقى بصيره بصيره بعلم تقول له ده الله انت عرفت ازاي ان الراجل ده حرامي الناس دول بتوع الفراسه المرتبه اللي اعلى منها دخل واحد من ال... من الباب وكان اتنين من السلف يعني خبراء فراسه فواحد قال لي على فكره الراجل ده حداد التاني قال له لا بالعكس ده نجار فلما دخل قال له انت بتشتغل ايه قال لهم انا حداد قال انت طول عمرك حداد قال لا انا كنت نجار وبقيت حداد من اسبوعين ثلاثه الاثنين صح طب هو عرفها ازاي ان الحداد بيعمل كده بدماغه طول ما هو قاعد. مثلا مثلا مثلا ده مثلا يعني طب هو اول ما شافه بيعمل كده قال لك بس ده حداد النجار بيعمل كده يبقى آه لا ده يبقى ده نجار فهي دي القضيه قضيه ايه ان ادراك بعلم البصيره الفراسه الالهام بقى ده من عند ربنا ده رزق دي هبه ليس ملكه الله ينور آه، ملكة يعطيها الله لمن يشاء إلهام أن يلهمه الله مثلا في الموقف الفلاني انه يعمل كذا يقول لك انت عملت كده في الموقف الفلاني ليه يقول لك مش عارف دي من عند ربنا انت قلت كذا انت تحاشيت كذا الهام ان يبقى الانسان ملهم زي ما قلنا كده زي سيدنا عمر يا سارية الجبل قد كان فيكم محدثون ملهمون إيه، قد كان في الامم محدثون مل- ملهمون ان يكن منهم احد فعمر سيدنا عمر كان عمال يقول لسيدنا ابو بكر اعزل خالد اعزل خالد اعزل خالد وسيدنا أبو بكر نعزله ليه في السبب لعزله رجل موفق منصور وسيدنا عمر في دماغه حاجة تانية مش في دماغه حاجة تانية ملهم ملهم عشان كده بنقول ايه ودي مهمة جدا يا اخوة اليومين دول ان بعض الناس بيتكلم في الدين وهو مش فاهم فبتبقى مشكلة انه ي- يلخبطك يعني يجي يتكلم النهاردة في مسألة ايه عزل خالد لعمر لسه كنت امبارح آه، اريت قصاصه كده من جريده ان انذار اباني ده نصراني مش كده آه، كاتب قصيده في مساله عزل خالد انت انت انت مال اهلك انت ايش فهمك في الموضوع ده عشان تتكلم فيه فالمشكله زي ما بقول كده لا ده انت هتلاقي بقى مفكرين محمد حسين هيكل رحمه الله كاتب في المسألة وكاتب غلط ليه العقاد في عبقرية خالد او في عبقرية عمر مش مش عارف اي عبقرية من العبقريات بتاعته برضه كاتب ان كان في خصومة بين سيدنا عمر وسيدنا خالد وان سيدنا خالد كان غلب عمر و- وصرعه الكلام مش كده يا ناس لما صرعوا صرعوا في الجاهلية لما اسلموا دول بقوا اتنين تانيين غير بتوع الجاهلية ده خالص مش هيفضل سيدنا عمر شايلها له ده سيدنا عمر اللي كان كل يوم يسأل حذيفة بن اليمان أبي الله سماني لك رسول الله في المنافقين الرسول قال لعمر لو عزمنا الله جميعا لم ينجو منا إلا أنت يا عمر عمر اللي سيدنا أبو بكر قال له ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على مثل عمر تيجي انت تقول ان هو هيعزل خالد عشان كانوا اتخانقوا وهم صغيرين فعشان كده بنقول ايه اللي بيتكلم عندنا في الفلاحين يقولوا اللي ما يعرفش يقول عدس فمش عارف هو مش فاهم فبيلخبط فعشان كده بنقول ايه ان يجي يتكلم مثلا في قضية الخلاف بين الصحابة لو مش فاهم ومدقق ومعتقد على عقيدة صحيحة من درجة الصحابة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما أن السماء أمنة كما أن النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم ذهبت السماء فالصحابة أمنة لأمتي اللي مش فاهم دي يلخبط بقى ويقول ان الصحابة عملوا وسووا وغلطوا وده غلط وده صح انت مين زي ما قال ابن القيم الكلمة الفصل في هذه المسألة كما عصم الله أيدينا كما عصم الله أيدينا عن دمائهم فلنعصم ألسنتنا عن الخوض فيهم الشاهد مرتبة الإلهام لما يبقى إنسان ملهم مش العيسوي لما يبقى إنسان ملهم ربنا سبحانه وتعالى ألهمه رشده تلاقيه موفق معان مسدد تطلع الكلمة صح كده ملهم ما تلاقيه انسان ملهم الموقف صح الاختيار صح موفق اللي قلنا فيها بقى تيجي ازاي بقى انك تبقى ملهم باصلاح الفرائض وزيادة النوافل لا يزال عبدي قال الله عز وجل في الحديث القدسي ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته هو ده الملهم بقى كنت سمعه الذي يسمع به اللي هي فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي يبقى إنسان ملهم المرتبة العاشرة من مراتب الهداية الرؤية الصادقة الرؤية الصادقة ودي اللي وقفنا عليها المرة اللي فاتت وقلنا ايه آه ان آه الانسان يرى الرؤيا فتأتيه مثل فلق الصبح اتكلمنا ازاي تصدق رؤيتك قلنا اصدقهم رؤيا اصدقهم حديثا اللي لسانه صادق دايما يبقى رؤيته صادقه اللي ما بيكذبش وانا قلت قبل كده وخلي بالك ان الصادق لا يكذب ابدا هي كذبه ويمحى اسمه من ديوان الصادقين الصادق لا يكذب ابدا وقد يصدق الكذاب الكذاب ممكن يقول الصدق احيانا مفيش مشكله الرسول قال له عن الشيطان صدقك وهو وهو كذوب كذوب يعني كت- كثير الكذب بس صدق في دي فلذلك لما نقول اصدقهم رؤيا اصدقهم حديثا قل لي هل عمرك مرة كذبت تذكر لنفسك كذبة كذبة مرة عملتها فكر كده عشان تبقى رؤياك هي الصدق من من ايضا من استجلاب ال- من كنت عايز اقول بس الاول خطوره الكذب في الرؤيه ان واحد يقول انا شفت في الرؤيا كذا وكذا وكذا ويكذب قال صلى الله عليه وسلم ان من افرى الفرا والحديث في صحيح مسلم إن من أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه في المنام ما لم تريا أفرى الفرى يعني أكذب الكذب أفظع الكذب أنكر الكذب أشر الكذب إنك تقول أنا شفت المنام كذا وكذا ولم ترى وأنت لم ترى في المنام من أس- أسباب استجلاب الرؤية الصادقة أكل الحلال لا أنا عايز أقول حاجة جديدة بقى الليلة دي من أسباب استجلاب الرؤية الصادقة إنك تنام صح وأنا عايز أقول لكم انت فاهم الاول قضية النوم فاهم موضوع النوم ده انت فاهمه انا كل ما امر بالاية دي او تمر بيا اقول ان شاء الله عايز اتكلم في الموضوع ده اللي هي في قول الله عز وجل ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون اسمع الآية دي تاني كده وركز معايا ومن آياته منامكم النوم آية آية من آيات الله عارف تلاحظها في الأطفال وتلاقيها جميلة جدا و... وما اشوفها ابتسم كده وافرح ان الولد يبقى قاعد كده مثلا على رجلك وبتوكله آه، او قاعد بتتكلم معاه بتلعب معاه وفجأة يروح عامل كده الولد راح فين خلاص ومفيش نام آية النوم آية من آيات الله الواد عمرو ده اهو امبارح لما كان بقاله شوية أيام ما نامش كان بيخرف عشان ما نامش تلاقي الإنسان لما يكون فعلا ما نامش وعدى عليه مدة طويلة بتختلف المدة الطويلة دي من واحد لواحد في واحد بعد إذا عدى عليه يعني آه، عشر ساعات وما نامش يخرف وفي واحد بي- بيسهر يومين ثلاثة يذكر كده عن سيدنا علي بن أبي طالب إن هو كان بيسرد الصيام أربعة أيام ويز- يذكر عنه عن سيدنا علي طبعا هو احيانا بيبقى دي من تخاريف الشيعه يعني لكن انا مش عارف الاسانيد في الوقت الحالي لكن آه، آه، يذكر عنه ان هو كان بيقعد اربع ايام وخمس ايام ما ينامش نهائي ولا دقيقه ولا غفله كده انا شيخي انا اللي شفته بعيني وسمعت منه بودني قال لي كده ان هو كان في السجن كانوا آه، يوقفوهم طول النهار آه، آه، عريانين كده في ال- في ساحه السجن هم واقفين طول النهار واقفين يقولوا وندخل الزنزانه بالليل بعد المغرب اقعد كده مربع لان مفيش مكان انام كنا يا دوبك هي تسعنا واحنا قاعدين و... وانا قاعد مربع كده عامل كده تلت ساعه 20 دقيقه بعد 20 دقيقه اقوم اقف اصلي لحد الصبح هو قال لي ذلك وقد رايت منه هذا آه، التدريب على قلة النوم يا جماعة مهم جدا لأن من صفات الصديقين الجوع والسهر الجوع الصيام والسهر قيام الليل هذه الجوع والسهر ان هو ما بينامش كتير اللهم رضنا باليسير من النوم هي تلت ساعة كفاية لا لا دي تلت ساعة للراجل ده الله يرحمه رحمة واسعة ويعلي في الجنة درجاته ويجعل روحه والدعاة والعلماء والمشايخ ووالدينا ووالديكم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ال ال قالوا لي ان ذكروا في آه، دائرة المعارف البريطانية انه يكفي الجسم الادمي ساعتين نوم 120 دقيقة كل 24 ساعة هم قالوا النوم الصحي 8 ساعات ورجعوا قالوا 6 ساعات دلوقتي بيقولوا ساعتين الشاهد ايه ان بتختلف من جسم لجسم ومن بيئة لبيئة ومن هم لهم ومن عقل لعقل تختلف في انواع البشر ولكنها تحتاج في النهاية الى تدريب ومن اياته منامكم الخلاصة في حاجة اسمها البركة في النوم ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في ساعتين نوم بركة انه يبارك لك في نص ساعة احيانا فعلا الواحد بيحتاج خمس دقايق يا جماعة كنا بنطوف الوداع فقلت له عايزين نتعلم ان احنا احيانا نطوف السبع اشواط في عشر دقايق واحيانا السبع اشواط في ساعه احيانا اصلي ركعتين في ساعتين وركعتين في دقيقتين هي دي محتاجه تدريب تدريب على التركيز احيانا احتاج ان انا انام ست ساعات او اربع ما ست ساعات كتير قوي اربع ساعات على بعضهم مره واحده واحيانا يجتزأ به خمس دقايق بعد اذنك كده بس خمس دقايق سيبني لوحدي هنا خمس دقايق خمس دقايق وقوم فايق وخلاص وانتهينا وشبعان نوم ويكمل شغل وبتركيز بركه في حاجه اسمها ايه البركه ان ربنا يضع في نومك بركه في واحد بينام ساعه ويقوم فايق ونشيط ومركز وتمام التمام وفي واحد بينام عشر ساعات ويقوم جسمه مكسر وموخم عايز انام انا لسه ما نمتش والله ما نمت ولا شفته هو قايم من عشر ساعات تقول يا ابني اصل ده ما بيتشافش ده بيتنام ف- فالشاهد النوم آية من آيات الله أول ملحظ في آية النوم ملحظ التوحيد إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم من كمال قيومية الملك أنه لا ينام لا ينام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه جل جلال الله فأول حاجة لما يغلبك النوم كده وعندنا في الفلاحين لما يقولوا النوم سلطان يجي النوم خلاص وتروح قل سبحان الملك جل جلالك يا الله سبحانك يا من لا لا تنام ساعة ما تروح ويغلبك النوم وما تقدرش تقف على رجليك ولا تقدر تتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فغلبه النوم فلينم بالأمر نام لعله يذهب يدعو فيسب نفسه لما يبقى غالب النوم تيجي تقول اه تقول لا تيجي تقول ماشي تقول لا الى اخره هتلخبط لا اذا غلبك النوم نام نام وسيدنا معاذ علمنا رضي الله عنه اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي لما اجي انام اقول يا رب انا هنام لاستعين بهذا النوم على طاعتك والتركيز في خدمة دينك فيبقى نومه ده عبادة أول ملحظ في عبودية النوم التوحيد أن الله لا ينام تحب ربنا هذا الملحظ من دوافع الحب ان تروح لفلان دلوقتي يقول لك اصله نايم دلوقتي اصله ما بيصحاش دلوقتي اصله نام وقال ما تصحونيش اصله ما ينفعش نصحيه وتفاجئ اما مع الله لله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم لا ينام ان جئته ليلا قبلك وان جئته نهارا قبلك في اي ساعه من ساعات الليل والنهار تقول يا رب يقول لبيك عبدي يقول لبيك عبدي جل جلال الله النوم آية من آيات الله تدل على عظمة الله وقهره وعلى ضعف الإنسان وفقره الآية الثانية في فهم النوم في عبودية النوم أن الله جل جلاله لما خلق الإنسان خلقه لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه فالله عز وجل خلق الإنسان لعبادته وكيف له الخل الأرض أو الكون الذي يعيش فيه لإعانته على هذه الطاعة أو العبادة التي أمر بالقيام بها فتكوين الغلاف الجوي الهواء اللي احنا بنتنفسه اكسجين وتركيبة الهواء مناسبة لنفس الانسان الضغط الجوي مناسب لودان الانسان لحياة الانسان الارض وما تنتج مناسبة لكل ده عشان تعبد ربنا فكان من تركيبة هذه الحياة لكي تعبد الله ان جعل الله الليل لباسا والنهار معاشا وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا بل منة عظيمة جدا قال سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم إلى يوم القيامة من إله من من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون سبحان الله العظيم شيء عجيب جدا وخلي بالك هنا تبصرون دي في الآية اللي بدأنا بيها وما كملناهاش ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون دي محتاجة تدبر وتأمل آه، ياخد وقته ياخد وقته الشاهد ايه دلوقتي ان ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الليل وخلق لنا النهار سبحانه وتعالى لم خلق لكم ما في الارض جميعا فلما خلق لنا الليل قال لنا الليل ده عشان تسكنوا لما بعض الناس قلب الآية بقى ليله نهار ونهاره ليل بقى يسهر طول الليل وينام طول النهار واللي ما انت قلت بقى دلوقتي ان الصديقين سهيرة اه سهيرة بس ما بيناموش بالنهار يعني هم بيسهروا بالليل وما يناموش بالنهار لكن اللي بيسهر بالليل وينام بالنهار يبقى قلب الآية ربنا جعل الليل للنوم والنهار للشغل لذلك المؤمن من هؤلاء الصد... الربانيين خلينا نقول دايما بقى كلمة الربانيين من هؤلاء الربانيين شغله إلى العصر إن تطاول واضطر إلى أن تغرب الشمس بس انتهى وقت الشغل وجاء وقت السكون يعطي جسمه حقه من الراحة يعطي زوجته حقها من الائتناس بالزوج يعطي أولاده حقهم من التمتع بالأب والتربية يؤتي ربه حقه الليل السكن حين يسكن كل حبيب بحبيبه عشان كده نقول الربانيين دول بتوع الليل يصف قدمه بين يدي الله حبيبه جل جلاله فيعيش في هذه قال سبحانه وتعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون قال سبحانه وتعالى وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا لباسا جعلنا الليل لباسا يطويك يضمك الليل يقويك لباس يخفيك يدفيك يطمئنك يلفك الليل وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا فعشان كده لما ربنا خلق لنا الليل وخلق لنا النهار ده مناسب للعبادة اللي هي هيلخبط ليله ونهاره مش هيعرف يعبد ربنا والنوم أيها الإخوة من آيات الله في النوم أو من مظاهر العبودية في النوم أن النوم يذكرك بالموت يعطل الحواس يفقد الوعي يلقي بالإنسان جثة هامدة ليس فيه إلا قلب ينبض ونفس يتردد ودماء تجري بقدرة الواحد القهار لذلك من مظاهر العبودية في النوم أن تشكر الله على حفظك وأنت نائم قال الله قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون الله قرآن اليومين دول يعني مدوخني آيات عظيمة جدا كلام ربنا وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد شوف الآيات دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك كل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن انت نايم لا ليك عينين ولا ليك ودان ولا ليك لسان ولا ايد ولا رجل نايم بعض الناس ينام احيانا تجد بعض الناس كده بنمر عليهم نايمين في الحرم نايم فاتح بقه مفيش حاجه تدخل جوه ودانه مفتوحه اصلا انفه مفتوح اصلا آه الله يحفظك وانت نايم لا انظر الى كلمه يكلأكم الكلاءه الكلاءة علماء يقولوا انها اهم من الحفظ من وجه واخص من وجه فهي اعم في عظمة الحفظ وقيمته وكينونته واخص في انها حفظ بلطف حفظ بلطف الله اللطيف جل جلاله آه النوم اخو الموت اخو الموت يعني ميت قال سبحانه وتعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون سبحان الملك الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ال ال النوم أخو الموت عشان كده المسلم يعتبر في كل وقت أو من مظاهر العبودية في النوم إنك لما تنام تتذكر إنك هتموت ربنا اعطانا النوم مثال للموت في اول خطبه سيدنا النبي خطبها صلي عليه صلى الله عليه وسلم في مكه قال والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتسالن عما كنتم تعملون صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فلذلك لما تنام اهو ده الموت تستيقظ شرع لك حين الاستيقاظ الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور النوم برهان من الله عز وجل على البعث والاحياء قال آه، السعدي في تفسير هذه الايه اللي هي الله يتوفى الانفس حين موتها يخبر تعالى انه المتفرد بالتصرف في العباد في حال يقظتهم ونومهم وفي حال حياتهم وموتهم فقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها هذه هي الوفاة الكبرى وفاة الموت وإخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل إلى نفسه لا ينافي أنه وكل بذلك ملك الموت وأعوانه قال سبحانه وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا لأنه سبحانه وتعالى يضيف الأشياء إلى نفسه باعتبار أنه الخالق المدبر ويضيفها إلى أسبابها باعتبار أن من سننه تعالى وحكمته أن جعل لكل أمر من الأمور سببا من آيات الله عز وجل في النوم أن النوم رحمة أحيانا بيبقى النوم نوع من أنواع الهروب الهروب إلى آه إلى لا شيء وحينها يستساغ للإنسان أن يحمد الله أنه نام يعني عايز أقول لكم أحيانا واحد يحط دماغه على المخدة كده يقول "شش، بس يوقف رأسه عن التفكير وعن العمل عايز أفصل شوية متعة ونعمة وآية قبل الحلقة ما تنتهي آه، عايز أشير إلى أجندة الربانية آه، أجندة الربانية ربنا أكرمنا وأنا صراحة شغال فيها من فترة وما هيش آه، يعني آه، بفضل الله عز وجل لشيء إلا خدمة للدين أجندة الربانية آه، أجندة بفضل الله عز وجل آه، يعني آه، أنا رجعتها كلها ب- بنفسي و آه، يعني تابعت كل مراحلها كلمة كلمة حرف حرف أجندة الربانية بتبدأ في الأول بأذكار الصباح والمساء أذكار الصباح والمساء آه، على ورق مصقول في بداية الأجندة وبعدين آه، ليه كده ال- اذكار الصباح والمساء بعد اذكار الصباح والمساء آه، عامل شويه اذكار اذكار التوبه اذكار الحفظ اذكار المحبه اذكار ايه دي الهدايه اذكار التثبيت اذكار الشكر اذكار الاستعاذه اذكار الاستعانه اذكار القوه آه، شوية أنواع من ال- من الأذكار مهمة في البداية بعد كده كل شهر يعني شهر الله المحرم آه، فضائل شهر الله المحرم وصيام عاشوراء آه، بعد منها وظائف شهر الله المحرم بعد كده في كل صفحة من الأجندة ده يوم إيه؟ يوم 15 محرم هتقرأ جزء 15 في آية من الجزء وتدبر هذه الآية بعد كده في اخر الصفحه نبض اليوم وظائف اليوم او الاعمال المطلوبه في اليوم مواقيت الصلاه في اخر كل او في اول كل شهر في بدايه كل شهر يوم واحد هتلاقي خطتك العلميه لهذا الشهر هتقرا ايه خطتك الدعويه لهذا الشهر هتدعو مين ثم الشهر الهجري والشهر الميلادي وملخص للشهر أجندة الربانية أنصحكم باقتنائها آه، أنا مش تاجر ولا عايز فلوس ولا واخد منها حاجة دي لوجه الله لكن آه، أنا عاي- عاملها لوجه الله عز وجل عشان الواحد ما يفتح الأجندة كده كل يوم الصبح قبل ما تخرج من باب البيت افتح الأجندة شوف اليوم ده اليوم إيه النهاردة آه، النهاردة كذا اه الآية إيه وتدبرها إيه نبض اليوم اللي هي حكمة اليوم اليوم إيه؟ نور اليوم اللي هتمشي عليه آه، آه، نور اليوم ده ايه آه، الصبر على طاعة مولاك اهون من الصبر على عذابه في اليوم ده تتعود الصبر على الطاعة نبض اليوم ده ايه فاذكروني اذكركم ليكن الله منك على بال وهكذا آه، زي ما بقول كده عايزك كل يوم تمسك الاجنده تفتح الاجنده النهارده بتاع ايه ويومك وفي المساحة الفاضية اللي تقدر تشخبط فيها وتكتب أفكارك أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دروس العلم زاد المتقين